بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد تساوي كم إن الإنسان يستطيع إسعاد غيره ويستطيع إصلاح غيره بل يستطيع توفير حياة غيره يقدر يحيي حياة بعد موتها ويقدر يتعامل وييسر حياة غيره النبي صلى الله عليه وسلم قال خير عمل تدخله على قلب امرئ مسلم خير عمل سرور تدخله على قلب امرئ مسلم تسد جوعته تستر عورته تقضي عنه دينا تفرج عنه كربا المسلم المسلم ليس وحده هو الذي تؤجر عليه إنما تؤجر كذلك على كل ذات رطبة على كل ذات كبد رطبة في الكون تؤجر لو أحسنت إلى كافر وتؤجر لو عاونت حتى غير المسلم نبي الله إبراهيم التقى به رجل ونبي الله إبراهيم كان لا يأكل إلا مع الضيفان يعني مع الضيوف فكان ينتظر الضيف حتى يأكل معه فلما التقى به قال تأتي معي فتأكل قال الرجل نعم قال ولكن لا تأكل حتى تقول أشهد أن لا إله إلا الله يريده أن يسلم فقال الرجل لا الرجل رفض الإسلام رفض التوحيد فرفض نبي الله إبراهيم أن يطعمه فمشى الرجل وتركه النبي الله إبراهيم فعوتب نبي الله إبراهيم في ذلك عوتب نبي الله إبراهيم في ذلك قال الله له إني أطعمه وأحسن إليه طوال عمره وهو على الكفر وأنت لا تريد أن تطعمه مرة واحدة فانطلق إليه نبي الله إبراهيم ثم أتى به وحكى له ما حدث من الوحي فأسلم الرجل الإحسان يا إخواني الإحسان الإحسان ليس فقط إحسان بالكلمة أو بالابتسامة أو بالإشارات الإحسان له منحى آخر وهو تفريج الكروبات وإزالة الهموم لازم نبقى عون لبعضنا البعض قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر الأخلاق دي ليست فقط مع البشر ولكن أيضا مع الحيوانات ولكن مع الحيوانات واحد يقول آه يعني ما, ما نأذيش الجمل ما نضربش الحمار ما, ما ننشنش على العصافير لا ده دي حاجات بتؤكل وحاجات بتستفيد انت منها والله حتى اللي مش هتستفيد منه حتى اللي مش هتستفيد منه ليس لك أن تعذبه وإن عاونته وإن أطعمته وإن سقيته تاخد أجر ليس لك أن تعذب هرة ما ينفعش إنك تعذب قطة ما ينفعش إنك تجرح كلب ما ينفعش ما ينفعش الحاجات دي أمور ثابته ان المخلوقات اللي حوالينا بنتعامل معاها وبتتعامل معانا قال النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله لامرأة من البغايا سقط كلبا كان عطشانا فشكر الله لها فغفر لها وفي الجانب الآخر قال عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها حتى تأكل من خشاش الأرض هذا يعني أن لطف آه، آه، إيمانك وعقيدتك و... و... ودينك لازم يكون له أثر حتى مع الحيوانات آه، المؤمنين فيما بينهم آه، آه، بيتفهموا ويتراحموا ولكن آه، بيننا وبين الحيوانات تفتكروا يا إخواني الأمر أكثر سهولة ولا أكثر صعوبة إن إحنا نتفاهم مع إخواننا وحبايبنا آه، آه، اللي موجودين معانا اللي فيه لغة مشتركة بيننا وبينهم اللي فيه حب وتفاهم بيننا وبينهم ولا آه، اللي بيكون آه، حيوان اللغة المشتركة بيننا مش موجودة آه، التفاهم بيننا أقل بكتير جدا من البشر عشان كده آه، احنا مش بناخد ال ال ال الافلام اللي بنشوفها دي قدوة احنا مش عايزين نقتدي بكافرين ومش عايزين نقتدي ب- بواحد بياكل ميتة لا احنا بناخد عبرة من ان واحد عرف يتعامل مع مع ذئاب ذئاب عرف يتعامل مع ذئاب وعرف يخليهم يحبوه ويألفوه ويتعاملوا معاه وعرف يخليهم ينقادوا ليه وعرف ي- يخليهم يعيشوا دول كانوا هيموتوا حلقتنا النهاردة مع واحد بقى فيه بينه تعاطف وتواد وتراحم بينه وبين ذئاب ده حصل ازاي حصل بجهد وحصل بإحسان وحصل بإطعام وحصل بسقاية ده اللي لازم ناخد منه العبرة ان ان محدش هيحبك من اجل بس انك انت آه، آه، طلعتك بهية و... وانوارك يعني ساطعة لكن يحبك لإحسانك إن الله كتب الإحسان على كل شيء هذا الرجل آه، آه، النهاردة ح- لاقى التقى وجد ثلاث ذئاب ثلاث ذئاب أمهم تركتهم ماتت أو حصل لها حادث ولقاهم بيموتوا خدهم وبدأ يربيهم وبدأ يحسن إليهم ويتعامل معهم تعالوا نشوف هيعمل إيه النهاردة وتعالوا ناخد العبرة ان احنا نصبر على بعض نصبر على اولادنا نصبر على ال- ال- المصابين اللي عندهم مشاكل آه، اكثر واكثر تعالوا نشوف هذا الرجل ونشوف بيعمل ايه لقى الثلاث ذئاب وبدأ يرضعهم هنا بيدي صباعه لل... للذئب الصغير عشان يمرنه على العض وعلى آه، آه، القطم وعلى التقطيع شوفوا ازاي هيطلع صباعه دلوقتي هتشوفوا اثر العض باسنان الذئب شوفوا ازاي ادي ادي اسنان طفلنا الصغير لما ممكن يعضنا او يشد لحيتنا بنبقى زعلانين ومتضايقين وده بيدي صباعه ل- لذئب مش طفل صغير Signs of ear movement, twitching, which will indicate that they can actually hear us and our voices. So this is an ideal time now to هو start to هنا begin to بيقول teach them ان real هو language.
عايز يعلمه And the اللغة best place to start is with the howl.
عايز يعلمه ازاي ينطق وازاي يتكلم شوفوا تعليم اللغة وهنا بينطلق الذئب شوفوا تاني مرة تانية طب النبي عليه السلام أمرنا إن احنا نعلم أولادنا النطق وقال افتحوا عليهم بلا إله إلا الله نعلمهم نطق لا إله إلا الله ده بيعلمهم لغة الذئاب شوفوا إزاي وده طفل في منتهى البراءة لسه ما بدأ يتعلم سبحان الله That's what we call first lesson over.
شو هنا بيحطوهم ويعيشوا مع بعض يعلموا اللغة احنا طالبين نعلم أولادنا اللغة عشان كده الطفل اللي بيتكلم وبيتعلم اللغة بيتعلمها من أبويه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه شوفوا هنا بلغوا هنا آه، آه، خمس أسابيع شوفوا هنا بيشد ودانه عشان يحسسه إن هو أكبر منه وأقوى منه عشان- biting a young wolf on the ear to make him squeal.
بيقول انا بشد ودانه عشان احسسه ان انا زي امه ممكن اعاقبه لما بيعمل حاجه غلط
طهره فلا يحوي نزقا أطفيت
شوف ازاي هنا ثلاث اطفال تضوى ثلاث اطفال بيلعبوا مع من يظنوه امهم شوف ازاي بيتفاهموا على فكره بموضوع لحس الافواه وبيثقوا في بعض من خلال ريح- رائحه الافواه شوفوا هنا جايب لهم الغداء بتاعهم لحمه طريه بياكلوها على قد اسنانهم
عادي في حسن خلقا احنا لينا اجر في تربيه اولادنا
رب مش موضوع الذئاب شوفوا وبيشدوا شعره وبيشدوا راسه وبيشدوا الصبر يا اخواني على تربيه اولادنا وعلى الضعفاء من اهلنا طب شوفوا هو هنا بيعمل ايه هو هنا بي- بيضع قطع من اللحمه ذات الرائحه المميزه عشان فمه يصبح نفس رائحه فم امهات الذئاب عشان الذئاب تحب ريحه فمه وتثق فيه وتحس ان هو آه، قريبها سبحان الله العظيم شوفوا ومستحمل ريحه الكلاب وريحه الذئاب و- وانوفهم ه- شيء شاذ جدا وشيء عجيب جدا ولكن نتحمل يعني احنا ناخد العبره ونتحمل نتحمل اللي بيأذينا ممكن يعني نصبر عليه آه، اولادنا لازم برضو يبقى ليهم آه، معانا وقت ولازم نحبهم ونصبر على اذاهم شوف ازاي انا شخصيا مش عاجبني المنظر لكن بصراحه ال- ال- ال- ال- ال- اللي عاجبني انه قدر يو- يصل لدرجه تفاهم بينه وبينهم وقدر يخليهم يثقوا فيه بيعلمهم ازاي يشربوا شو هنا كبروا بقوا سبع اسابيع كبروا وبيعلمهم هنا ازاي يصطادوا جاب لهم رجل آه، أضفيت غزالة.
على الحسن العبر علشان يعلمهم ازاي يصطادوا طعامهم تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي وهنا زي- بيعلمهم ازاي يصطادوا السمك حتى عشان لما لقوش عشان لما لقوش ال- اللحوم يلاقوا السمك تضوع شوف هنا يعلمهم ازاي يصطادوا السمك يلا. لازم نعلم اولادنا مهارات ولازم لازم ن- المواضيع دي سهله ما تقولش ابني آه، آه، صعب وابني آه، آه، معاند وابني كده اديكوا شايفين صبر اديكوا شايفين مناظر سبحان الله العظيم الصبر خلقا حسن يا الصبر الصبر على التربيه والصبر على الاحسان لا ياتي الا بخير العبد بأخلاق سبقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوينا بقول لهم خلاص ما معيش حاجه انا خلاص كل الاكل خلاص سبته. هنا بيعلمهم آه، آه، ازاي ينادوا هو هنا على فكره بي- بيحاول آه، آه، يسمع هم بينادوا بي- بي- بيقولوا ايه لبعض هو طبعا مش فاهمهم ولكن عرف ان في نداء معين يعني تعالوا عشان ناكل فبدا يقلدوا فبقوا يجوا عشان ياكلوا زي ما حضراتكم شايفين كده وشوية كمان وبدأ ينادي بطريقة معينة أخرى هو سمعها منهم فبدأ يفهم إن هذه معناها اوعوا حد يقرب هنا إحنا موجودين واللي يجي هنا هنتخانق معاه ونعمل معاه معركة بدأ يعرف إن في صيحة معينة تعني النداء وفي صيحة أخرى تعني التحذير آه، ف آه، احنا مش قادرين نعرف امتى اللي حوالينا بيبقى سعيد أضفيت وامتى اللي حوالينا بيبقى مش مبسوط عشان نعرف ازاي نتعامل معاه ويبقى لينا معاه افعال تسعده الموضوع ده سهل سهل بس تكون نيتك انك انت آه، تصلح آه، نفسك وتصلح غيرك ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم شوفوا الذئب الصغير اللي كان هو اللي كان ده اصبح الذئب الكبير اللي بقى يعوي في الجهه الاخرى و- آه، والعواء شوفوا ازاي فلا يحوينا زغ شوفوا هو ده نفسه اجعله الذئب ال- الاسود الاخر هو ده في صمد شوفوا كبر ازاي دلوقتي عديد واصبح آه، قوي وحجمه كبير خلقا. حسن يا رب لنا الخلق فالعبد شوف هنا بدأ يسجل لهم العواء سبق وال وال والنداءات بتاعتهم وبدأ يشغل بيشوف بيجرب يا ترى لما يشغل العواء ده يبقى معناه ايه ولما يشغل العواء ده يبقى معناه ايه شوف هو شغل نبرة معينة من العواء دلوقتي
لنا الخلقا طهره فلا يحوينا زغا
فهيكون ده معناه ان هم يأتوا الى مكان العواء شوفوا ازاي بي- كأنه نداء بالظبط وبدأ يستوعب طرق العواء ومعانيه الموضوع ده هو يعني هيعمل بيه حاجة تانية هينتفع بهذه اللغة في موضع جاي دلوقتي حالا آه، شوفوا هنا هو هنا انا انا شفناها المره اللي فاتت ولكن هنا انا عايزكم ت- تدققوا النظر شوفوا بيتعب قد ايه في تجهيز طعام ريحه سيئه ميته دي ميته يا جماعه ما ينفعش الواحد ياكل ميته ده الراجل ده مش مسلم اساسا ولكن انا بوريكم بيتعب قد ايه مع ذئاب مش مع اولاده ولا مع اهله ولا مع قرايبه ولا مع آه، بني ادمين شوفوا بيطلع ال- ال- ال- الحاجات اللي جوه ال- ال- بطن ال- الميته وشوفوا بقى تخيلوا منظرها وشوفوا ريحتها حاجه صعبه يعني عشان يطلع ايه الكبد لان هو الرئيس وهو اللي مكان الام فبي بي بيقليها وبعدين حطها في كيس عشان يقدر ياكلها وحطها جوه بطن ال- ال- الغزاله علشان لما هم يجوا ياكلوا بما انه هو مكان الام والاقوى آه، يبدا ياكلها بيقول انا كنت زمان باكل آه، آه، بطاطس وباكل مكرونه وباكل آه، اكلات صيني لكن من ساعه ما اتعرفت على الذئاب بيقول ما بقتش آه، عندي وقت اكل حاجه تانية لاني لازم اكل معاهم عشان ما ينفعش اسيبهم بيقول اللي اتعودت خلاص على الاكل ده فشوفوا هو علشان يرضيهم بياكل آه، عضو م- يعني مش م- مش مطبوخ بشكل جيد هو بيطبخه عشان يقدر ياكله وحطه جوه امعاء آه، آه، آه، ذبيحه بالشكل ده حاجه سبحان الله العظيم بيستحمل بشكل طب آه، الواحد يتعلم انه ي- يستحمل شويه لو زوجته بتعمل له اكل مش قوي يستحمل او يعني المسائل لو عنده آه، آه، ال- الاكل مش عاجبه قوي آه، آه، يعني الوفاق احلى واولى من انه آه، من انه ياكل اكله آه، آه، بيحبها هنا جاله آه، جواب البريد بيفتحوا لقى فيه سي دي بي- بي- بيشغل السي دي لقى ناس بعت له بتقول له الحقنا احنا البقر بتاعنا بيتاكل آه، آه، الذئاب بتيجي تاكل البقر بتاعنا هو طبعا بما انه متخصص في الذئاب آه، آه، هيروح يشوفهم وي- ويحاول يعرف ايه اللي حصل لهم راح للناس دول آه، عشان يعرف منهم ايه اللي هيحصل هنا قاعد مع الراجل الفلاح ده بيحكي له بيقول له بقى احنا بنلاقي البقر بيؤكل وده منظر البقر وهو آه، بيؤكل فهو عرف ان ده ان دي ذئاب
حسن يا فهيراقب الموقف عشان يعرف ايه اللي بيحصل بالظبط والذئاب عملت كده ليه يحوينا هم جايبينه ليه لان في المكان ده ممنوع صيد الذئاب عمل ايه استفاد من خبرته في لغة الذئاب جاب له ال- التسجيلات اللي كان مسجلها للذئاب في النداءات اللي بتقول ما حدش يجي هنا اوعى حد يقرب من هنا عواء ذئاب موجود على السي دي دي فبدأ يشغله فالذئاب خلاص بعدت ومحدش بقى يجي تاني منهم ال- الطريف انه غاب عدة ايام رجع مرة تانية للذئاب بتوعه شوفوا ايه اللي هيحصل وتعالوا نتعلم الصبر بقى مع بعض يا اخوانا ده مش قدوة ولكن بنشوف تجارب بشرية آه، المفروض نستفيد منها هو جه هنا سابهم عدة أيام فجه هنا بيحاول ي- يعرف هم إحساسهم إيه دلوقتي ال- الطريف بقى إن هو لازم ي- ي- يعني يخضع كده وينام على ظهره ويقعدوا يشموا في بعض علشان يعرفوا إيه اللي حصل في الأيام اللي فاتت لما رجع لقاهم زعلانين لقاهم متضايقين منه جدا هو سابهم ليه ما بيأكلهمش ليه ما بيربيهمش ليه زي الأول يعني المعاملة بتاعتهم بقت خشنة شوية شوفوا ازاي متضايقين هم زعلانين تلاحظوا كده ان هم مش راضيين عنه شوفوا ازاي واحد هيخبطه بالقلم دلوقتي على وشه شوفوا ازاي بصوا اللي فوق ده هيخبطه دلوقتي بالقلم سبحان الله العظيم آه، خبطه جامده في وشه اهو شوفوا ازاي خبطه وعينيه كلها رمل دلوقتي ليه متضايقين ازاي تبعد عننا ازاي تسيبنا ازاي ما, ت... ما... وفين اكلنا بتاع كل يوم آه، اللي انت كنت بتقدمه لنا شوفوا ازاي عايزين يقولوا له هو ينفع الام تسيب مكانها هو ينفع الاب يهمل اولاده هنا بيجيب الاكل زي كل يوم قالوا له لا بقى انت كنت زمان انت اللي بترعى وانت القوي بما- بما انك سبت مكانك فاحنا مش هنسيبك انت تبقى الاقوى
أضفيت على الحسن العبقى ف...
الورد فراح ايه آه، وجد ان هم بينافسوه على القياده وبينافسوه على الرياده وبيبعدوه ويقولوا لا انت دلوقتي مش ريس انت دلوقتي مش قائد انت دلوقتي آه، مش م- م- مش زي كل مره ده اللي اصبح قائد دلوقتي كل الكبد آه، دلوقتي و- والباقي اللي هم الاثنين الاخرين هيبداوا يتقاسموا ايوه اللي هم دول يتقاسموا وبيبعدوه مش عايزينه ياكل كل ده وهو صابر شوفوا ايه اللي هيحصل هيرضى بالوضع النهائي شوفوا هم حتى مش سايبين له الاول كان بياكل الكبد والاول كان بيتحكم فيهم دلوقتي العبره بقى ان هو هيصبر على هذا الوضع الجديد
حسن وهيتعامل معاه ايضا وهيحاول يفهمهم انه بيرضى حتى بالاقل باقل القليل بس يعيش معاهم بس ما يزعلوش منه ده برضو تغير الحال اصبر على تغير احوالك آه، واصبر على آه، تغير الناس عليك آه، رضاء الناس غايه لا تنال وشوفوا ازاي حتى بعد ما حتى بعد ما آه، زعلوا منه وبعد ما اخروا آه، رتبته واخروا درجته عن ال- عن في الاسره خلوه ورا وشوفوا ازاي خلوه ورا يعني الاول كان هو اول حاجه دلوقتي بقى هو اخر حاجه سبحان الله العظيم ولكن برضه صابر وراضي بيقول اعمل ايه لازم آه، اتعامل مع الموقف واتعامل مع الوضع الحالي سبحان الله العظيم ف يعني آه، دوام الحال محال شوفوا بيتعامل مع الموقف انت لو ليك اولاد واحد منهم واحد منهم ممكن يزعل واحد منهم ممكن آه، يتضايق تعامل مع الموقف تعامل مع مع الموقف وحاول تحل المشاكل بهدوء ويعني باتزان خليك آه، هادي وخليك لطيف الكلام ده انا بواجهه لكل اب وام لكل رب اسره ما تهملش ولادك لان اهمالك ده هيجي عليك بعد كده هيعمل نتائج سيئه انت هتحصدها بعد كده اهو هتزرع دلوقتي اهمال وهتزرع عدم تفاهم وهتزرع تسلط وكلمتك هي اللي ماشيه بعد كده هتلاقي نسيان من اولادك وهتلاقي عقوق وهتلاقي آه، آه، مشاكل تانية كل ام كذلك كل ام ب- ب- بتذهب عن اولادها كل ام بتهمل تربيتها لاولادها برضه للاسف الشديد هتحصد ده المسائل آه، ما بت- البر ده ما بيجيش آه، عشوائي ما بيجيش آه، بلا اسباب البر ده ليه اسباب لما الولد يشوف ان اهله مهتمين بيه وبيحبوه وبيحوطوه وبيحافظوا عليه وبيعلموه وبيطعموه هو كمان بيحس ان اهله اهله مختلفين عن غيرهم يحبهم اكتر من غيرهم يالفهم اكتر من غيرهم يطوعهم اكتر من غيرهم لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا التربيه على الصغر محتاجه رعايه ومحتاجه حفاظ ومحتاجه جهد ومحتاجه انفاق آه، آه، احنا معانا موقف بس مش هنعرضه النهارده م- معانا موقف جاي آه، في في مره قادمه ان شاء الله تعالى آه، اب وابنه بيتفسحوا في احد الجناين آه، ده موقف حقيقي ف آه، الاب بيقول لابنه صوت ايه اللي جنبي ده هو الاب مريض وكبير في السن فيقول له صوت عصفوره فالاب مش سامع لان صوته آه، آه، آه، سمعه ثقيل قال له صوت عصفوره آه، فالاب بيقول له انت بتقول ايه قال له بقول لك صوت عصفوره فبعدين بيساله في المره الثالثه بيقول له انت بتقول ايه قال له بقول لك صوت عصفوره وراح شاخط فيه راح الاب لما فهم ان ابنه بيشخط فيه سبحان الله العظيم هم كانوا في الجنينه بيصوروا المشهد آه، كانوا تقريبا في في في فسحه فالاب قال لهم انا انا فاكر موقف زي ده حصل من 30 سنه جاب لهم مشهد هو كان موجود مع ابنه وكانوا بيتفسحوا في حديقه و... والابن كان ابوه شايله على كتفه فالابن شاور له على العصفوره قال له ايه دي؟ قال له عصفوره وبعدين عاد له الموقف تاني قال له ايه دي؟ قال له عصفوره اتسال السؤال ده كم مره؟ 33 مره الطفل يقول له وايه ده يا بابا يقول له ده عصفوره يقول له ايه ده يا بابا دي عصفوره في كل مره الاب يضحك ويتبسط ان الابن بيساله فيقوم يجاوبه يقول له دي عصفوره ويحضنه ويقبله 33 مره والاب مبسوط ان ابنه بيساله وهو بيجاوب عليه لكن الابن لما كبر ما آه، يعني ما ردش الجميل لما الابن يعرف يشوف المنظر ده اكيد هيتاثر واكيد هيتغير واكيد هيعرف فضل ابيه لذلك ال- لما آه، آه، تتذكر التربيه وتتذكر الاحسان من ابيك وامك على الصغر تقوم ترحمهم على الكبر ها، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا احبتي آه، احنا زي ما بنقول ما بناخدش آه، مثل هؤلاء قدوه ولا احنا ولا نقدر ناكل ميته حاشا لله وكلا ان ان ناكل حاجه حرام حرمها الله ورسوله ولكن احنا بنقول آه، ناخد عبر آه، قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أنت تقدر تبقى أحسن وتقدر تخلي اللي معاك أفضل تقدر تعلمهم تقدر تحافظ عليهم تقدر تحطهم واعلم أن الله سبحانه وتعالى سائلك عما استرعاك سواء كان أب في في بيته أو أم في أسرتها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته آه، سعدت بكم في هذا الوقت ال- القصير آه، آه، وإن شاء الله تعالى نلتقي على خير في الخميس المقبل بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة من اللؤلؤ والمرجان إن شاء الله عز وجل ستكون حلقة مميزة جدا جدا مش عايز أقول لكم علي عليها هخليها لكم مفاجأة هتشوفوها في الإعلانات إن شاء الله عز وجل وأستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن نأخذها من روض السنة نسلم من كيد الشيطان من أحصاها دخل الجنة ينعم بعطور الريحان شاهد معنا من يحصيها شاهد معنا من يحصيها مثل اللؤلؤ والمرجان مثل اللؤلؤ والمرجان